أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الخامسة عشر من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الدولة الأموية العظيمة التي حكمت الأمة الإسلامية حوالي 92 سنة وتكلمنا على استلام الحكم بعد انتهاء الدولة الأموية من العباسيين وذكرنا أن قيام الدولة العباسية كان قياما دمويا لكن في الواقع تغيرت الأحوال كثيرا بعد هذا القيام الدموي وأصبحت الدولة العباسية من الدول العظيمة التي حكمت المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن لكن احنا قسمنا هذه الفترة إلى فترتين رئيسيتين فترة قوة وفترة ضعف فترة القوة كانت بتبتدي من سنة 132 هجرية وده بيوافق سنة 750 ميلادية وانتهت هذه الفترة سنة 247 هجرية وده بيوافق سنة 861 ميلادية يعني تقريبا 115 سنة هجرية هي الفترة التي حكم فيها العباسيون بقوة وسيطروا على معظم المناطق التي آلت إليهم من الخلافة الأموية أنا عايز أعلق تعليق معين على هذه الفترة الطويلة وأقول إن اهتمام العباسيين بفلسطين الحقيقة كان اهتماما كبيرا أيوة كان أقل من اهتمام الأمويين بفلسطين لأن زي ما قلنا مركز الخلافة بعد بقى في بغداد بدل ما يكون في دمشق لكن كان اهتماما كبيرا لأهمية وقداسة هذه البلاد فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة وعايز أقول كمان حاجة مهمة جدا إن اهتمام العباسيين بأرض فلسطين لم يكن اهتماما يجورون فيه على حق النصارى بل على العكس حافظوا جدا على املاك النصارى وعلى العهده العمريه وعلى السماحه الدينيه بل ان في علاقات كبرى قامت بين هارون الرشيد رحمه الله وهو من عظماء هذه الفتره ومن افضل واجل خلفاء الدوله العباسيه وخلفاء المسلمين بصفه عامه هذا الرجل العظيم قامت بينه علاقات دبلوماسيه مباشره مع شارلمان ملك فرنسا شارلمان ملك فرنسا كان اعظم ملوك الدول اوروبا النصرانيه في ذلك الوقت قامت علاقات دبلوماسيه وتبادلوا يعني الكثير من الهدايا وحصل في سنه 169 هجريه ده بيوافق سنه 786 ميلاديه نوع من التواصل بين الملكين وصدر قانون وقرار او قرارين من هارون الرشيد بسبب هذا التواصل وكان القرار الاول الموافقه على ان يرسل شارلمان ملك فرنسا الاموال الكثيره من فرنسا الى القدس لتعمير وتجديد وتحسين كل الكنائس الموجوده في القدس وعلى راسها طبعا كنيسه القيامه وده كان طبعا نوع من التسامح الديني العظيم من الدولة الإسلامية التي تقبل بزيادة الأبهة والعظمة في هذه الأبنية وتحولت حقيقة هذه الكنائس إلى قلاع وسمح المسلمون بذلك مع ان طبعا ده في احيانا خطوره امنيه وسبب طبعا بعض المشاكل بعد كده عند قدوم الصليبيين وعند اشياء يعني كثيره في تاريخ الامه الاسلاميه اصبحت هذه قلاع في داخل القدس ولم يمنع المسلمون ذلك في عهد هارون الرشيد رحمه الله والقرار الثاني كان توفير حمايه عسكريه اسلاميه لكل الحجاج الذين ياتون من اوروبا حجاج النصارى الذين يأتون من أوروبا إلى مدينة القدس حماية عسكرية من ساعة ما ينزلوا إلى أرض الساحل وقدوم إلى القدس والعودة من القدس إلى الساحل مرة أخرى للعودة إلى بلادهم حماية عسكرية إسلامية لمنع أي نوع من الأذى لهذه الطوائف من الحجاج القادمة من أوروبا إلى بلاد المسلمين آه، الفترة ديت استمرت زي ما قلنا 115 سنة في سنة 247 من الهجرة قتل المتوكل على الله وهو كان أحد آه، يعني آه، آه، خلفاء الدولة العباسية وآخر الخلفاء في عهد القوة وبدأ بعد كده عهد الضعف الذي سيطرت فيه قوى مختلفة على الدولة العباسية يعني الدولة العباسية فضلت موجودة كصورة لكن يحكم من وراء الستار وأحيانا من أمام الستار قوى مختلفة أخرى كثيرة فترة منهم كان الأتراك العسكريين اللي هم كانوا سيطروا على الدولة العباسية وفترة كان البويهيين الشيعة اللي حكموا برضو الدولة العباسية فترة طويلة من الزمن وفترة كانوا السلاجقة في كل هذه الفترات 409 سنة كانت الخلافة العباسية يا إخواني وأخواتي مجرد اسم يعني ما في نوع من السيطرة مطلقا على أملاك الدولة الإسلامية بل ما كانش في نوع من السيطرة على العراق ذاتها يعني بنقول ان مركز الخلافه العباسيه كان في بغداد في العراق انا بقول ما كانش في سيطره على العراق ولا حتى على بغداد ولا حتى على القصر الحاكم اللي عايش جواه الخليفه الذي يحكم المسلمين جميعا في الظاهر يعني الاسم انه خليفه المسلمين وقائد الخلافه العباسيه لكن لا يمكن ابدا ان ينسب اليه امر من امور الامه الاسلاميه زي بالظبط لما بنتكلم على مثلا ملكه انجلترا يعني ملكة انجلترا دلوقتي هي ملكة واسمها الرسمي ملكة انجلترا لكن لا يعود اليها الرأي مطلقا في اي امر من امور الدولة ورئيس الوزراء هو الذي يحكم ونظام الدولة كله انه يعود الحكم فيه الى رئيس الوزراء هكذا كان الامر في عهد الدولة العباسية فلا يمكن ابدا ان نؤرخ لحياة المسلمين وتاريخ المسلمين وتاريخ الدولة العباسية بتاريخ الخلفاء الذين حكموها وده خطأ موجود في معظم كتب التاريخ اننا بنؤرخ لهذه الفترة تبعا للخليفة الذي كان يحكم فالخليفة ممكن يكون إنسان ماجن إنسان فاسق إنسان شارب الخمر إنسان مضيع لوقته ومضيع لأمواله ونربط تاريخ الأمة بكاملها بهذا الإنسان وننسى أن في داخل الدولة العباسية في هذه الفترات عاش خلفاء وعظماء وأمراء ومجاهدون من المسلمين لا يمكن ابدا ان يغفل التاريخ ذكرهم او اسمهم عاش في هذه الفترة مثلا فترة ضعف الدولة العباسية عاش فيها نور الدين محمود الشهيد رحمه الله عاش فيها صلاح الدين الأيوبي عاش فيها عماد الدين زنكي قلب أرسلان يوسف بن تشفين أسماء ضخمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية عاشوا في الزمن الذي كان يسمى بزمن ضعف الدولة العباسية ونحتاج حقيقة إلى أن نعيد كتابة التاريخ بشكل آخر يبرز أماكن القوة في تاريخنا وليس فقط مجرد صورة الخلافة العباسية في فترة ضعفها طبعا لما ضعفت الخلافه العباسيه زي ما قلنا في سنه 247 من الهجره 861 ميلاديه وسيطر الاتراك العسكريون على الحكم هناك كان حكما عسكريا جبريا حقيقيا يعني كان في نوع من الاضطهاد الشديد للمسلمين في بغداد وفي العراق وفي معظم المناطق التي حكمها العباسيون في ذلك الوقت وظهر هذا الظلم العسكري لكل المشاهدين والمتابعين للأحداث ومن هنا بدأت تتفلت الولايات الكثيرة في الدولة العباسية عن حكم الدولة العباسية لأن قالوا خلاص ما عادش في دولة عباسية أصبح في حكم العسكريين الأتراك وهم لا يحكمون بالشرع كما الحكم وفي مخالفات كثيرة وانتشرت الخمور في بغداد بغداد وفي الخلافة العباسية أو معقل الخلافة العباسية في العراق وانتشر الظلم والفساد والرشوة والإباحية والرقص والأغاني وكذا وكذا يعني أصبح الأمور فعلا خارجة عن الحكم الإسلامي وبالتالي أعطى ذلك مسوغا لكثير من الولايات أن تنفصل عن الخلافة العباسية الأمة التي كانت تضم المسلمين ومن أوائل الذين انفصلوا كان أحمد ابن طولون حاكم مصر والكلام ده هيكون ليه مردود على فلسطين زي ما هنقول أحمد بن طولون كان والي الدولة العباسية من قبل الدولة العباسية على مصر وهو كان رجل اشتهر بالورع وبالتقوى وبالجهاد في سبيل الله وكان له اسهامات كثيره جدا اداريه ومعماريه وفنيه وثقافيه في داخل مصر وكان من الناس اللي بيحكموا يعني بشكل متوازن وشكل يعني متميز ولما شاهد هذه الاشياء تحدث في بغداد وسقوط الحكم العباسي تحت السيطره التركيه والفساد والظلم وكذا وكذا زي ما قلنا وشاف ان الخليفه العباسي اصبح مجرد صوره لا معنى لها بدا يستقل بمصر عن حكم العباسيين وهو اول من انفصل عن الحكم العباسي والكلام ده كان في سنه 254 من الهجره بيوافق سنه 800 68 من الميلاد يعني تقريبا بعد ضعف الدولة العباسية بسبع سنوات أو سقوط الدولة العباسية تحت الحكم التركي بسبع سنوات تقريبا استقل أحمد ابن طولون وهو ليس عباسيا بل ليس عربيا أصلا أبوه كان اسمه آه، طولون وكان من الأتراك اللي كانوا آه، عايشين في مدينة بخارى وأهدى آه، آه، ساعتها أمير آه، آه، آه، بخارى كان اسمه نوح ابن سامان اهدى طولون اللي هو ابو احمد بن طولون للمامون حاكم الدوله العباسيه في زمان القوه اهداه اليه وابن احمد ابن طولون ده كان اسمه احمد بن طولون وهو اللي بعد كده راح مصر زي ما قلنا وانفصل بمصر في البدايه دون ان يعلن عن الانفصال لكن مجرد انه بيحكم مصر دون ارتباط بالدوله العباسيه ثم بعد ذلك اعلن هذا الانفصال رسميا بل ودارت بينه وبين الجيوش التركيه الحاكمه للدوله العباسيه بعض المعارك وكان من جراء هذه المعارك ان تقدم احمد بن طولون بجيشه ووصل الى فلسطين ووصل الى الشام وحارب الدوله العباسيه هناك وسيطر على هذه المناطق وبذلك دخلت فلسطين في حكم الدولة الطولونية والكلام ده كان سنة 264 من الهجرة يعني بعد عشر سنوات تقريبا من سيطرته على الحكم في مصر والكلام ده بيوافق سنة 877 من الميلاد وبذلك تدخل فلسطين فترة جديدة من حكمها تحت حكم الدولة الطولونية يبقى احنا بنأرخ دلوقتي للدولة الطولونية من سنة 264 وهيستمر معانا الكلام ده آه، فترة من الزمن تقريبا لسنة 321 من الهجرة يعني حوالي 57 سنة آه، تقريبا تحت الحكم الطولوني وكانت فترة جيدة من فترات الدولة ال- الإسلامية في آه، فلسطين لأن أحمد بن طولون زي ما قلنا قبل كده كان مشتهر بالورع وبالتقوى وبحب المساجد وحب آه، العلماء وكان آه، لذلك الأمر يهتم بأرض فلسطين لقداستها وأهميتها وبرضه كان معطي مساحة كبيرة جدا للنصارى في آه، أرض القدس بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة واهتم بكنائس ال- النصارى واهتم بالحجاج الذين يأتون إلى آه، أرض آه، فلسطين من أوروبا وأنا أس- أنقل لكم رسالة يعني آه، ذكرها آه، المؤرخ الأمريكي تومسون في كتابه التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعصور آه، الوسطى The آه، Economic and Social History of Middle Ages والكتاب ده صدر سنة 1928 وهي شهادة من مؤرخ آه، نصراني أمريكي يشهد على واقع الأمة الإسلامية في زمن الدولة الطولونية ويشهد على واقع فلسطين ينقل رسالة وجهها آه، ثيوديوس وكان ثيوديوس هذا هو بطريرك القدس في ذلك الوقت إلى بطريرك القسطنطينية والكلام ده كان سنة 255 آه، هجرية سنة 869 ميلادية قال فيها بالحرف الواحد إن المسلمين قوم عادلون إن المسلمين قوم عادلون ونحن لا نلقى منهم أي أذى أو تعنت وأنا بأنقل هذه الرسالة إلى كل ال- البشر في العالم عشان أقول لكم إن من مبررات وأسباب الحروب الصليبية كما ادعوا الاضطهاد الذي كان يمارسه المسلمون ناحية النصارى وأنا بنقل رسالة بطريرك القدس مش أي شخصية في القدس ونقلها إلى بطريرك القسطنطينية يعني ليست رسالة موجهة إلى المسلمين ليست فيها النفاق أو فيها نوع من ال من التقية أو نوع من ال- من تجنب الصدام لا ده رسالة بين واحد نصراني وواحد نصراني يذكر فيه له, له فيها أن المسلمين قوم عادلون الكلام ده استمر مع المسلمين تحت في فلسطين تحت الحكم الطولوني زي ما قلنا 57 سنة وانتهى سنة 321 ميلا- هجرية ليبدأ عهد جديد في فلسطين العهد ده إن شاء الله نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، كنا بنتكلم قبل الفاصل على وضع الدولة ال- الطولونية وقلنا إن هي دولة كانت دولة عظيمة وحكمت بشكل آه، متوازن أرض مصر وأرض فلسطين وأرض الشام بصفة عامة والكلام ده استمر 57 سنة وقلنا إن انتهى حكم الدولة الطولونية سنة 321 من الهجرة والكلام ده بيوافق سنة 933 من الميلاد أنا عارف طبعا إن إن كتر الأسماء وكتر الارقام وكتر التواريخ ممكن يلخبط المشاهدين انا انصح كل المشاهدين والمشاهدات ان يجيبوا معاهم ورقه وقلم ويسجلوا هذه الاحداث هذا ملخص لفتره طويله جدا من الزمن احنا كنا اول الحلقات بنتكلم على 10000 سنه وابعد في تاريخ فلسطين ودلوقتي وصلنا اهوت لسنه 933 من الميلاد لسنه 321 من الهجره ولسه هنقطع يعني قدامنا كمان ألف سنة على نوصل لعهدنا المعاصر فاحنا بنمر على الأحداث بشكل عابر جدا وسريع جدا فقط بنفتح أبواب وبنفتح صفحات وعايزين من الناس بعد كده يبتدوا يقروا ويتبحروا في تاريخ هذه الأرض المباركة أرض فلسطين فاحنا مجرد يعني تذكير ببعض العناوين في تاريخ الأمة ونحتاج طبعا تفصيلات أكتر كتير ولعل ربنا سبحانه وتعالى يدينا فرصة إننا نفصل معاكم في برامج أخرى كل اللي احنا بنمر عليه دلوقتي بشكل عابر سنة 321 اللي هي نهاية الدولة الطولونية قامت دولة تانية جوه مصر وهي الدولة الإخشيدية والكلام ده كان على يد محمد بن طهج الإخ- الإخشيدي برضو يعني أصوله تركية غير آه، عربية وحكم آه، مصر من سنة 321 لسنة 359 من الهجرة يعني حوالي 38 سنة وكم امتداد طبيعي بعد ما خلص حكم مصر والسيطرة على الأمور وإسقاط الدولة الطولونية امتد مباشرة إلى أملاك الدولة الطولونية اللي هي الشام وطبعا جواها فلسطين وبالفعل قدر يسيطر على فلسطين في نفس السنة اللي سيطر فيها على مصر وبذلك دخلت فلسطين ودخلت الشام مع فلسطين في حكم الدولة الإخشيدية من سنة 321 هجرية لسنة 359 هجرية يعني 38 سنة من الحكم تحت الدولة الإخشيدية وبرضه كانت فترة كويسة من فترات فلسطين امتداد للدولة الطولونية طريقة الحكم ما اتغيرتش بل على العكس كان فيه اهتمام كبير جدا جدا من ملوك الدولة الإخشيدية بفلسطين بصفة عامة وبالقدس بصفة خاصة لدرجة ان لما كان بيموت خليفة من خلفاء آه، الدولة الإخشيدية كان يحمل ليدفن في القدس متخيلين انه يموت في القاهرة يحمل ويدفن في القدس تعظيما لهذا المكان الجليل أرض القدس الأرض المباركة وطبعا كان فيه اهتمام كبير جدا بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة وما إلى ذلك من أمور آه، مقدسة في داخل أرض آه، فلسطين لكن يا إخواني ويا أخواتي في مشكلة كبيرة ان هذا الاهتمام الديني وهذا الاهتمام ب- بالمظاهر وبالمسجد الاقصى وبالقبه الصخره وبالدفن هناك وبتسلم مقاليد الحكم هناك وامور كثيره لم يصحبه اهتماما عسكريا مناسبا في هذه المنطقه ولم يصحبه كذلك اهتماما تعليميا دعويا في هذه المنطقه يعني كان معظم التركيز على ارض مصر مصر طبعا هي مركز الدوله الطولونيه وبعد كده مركز الدوله الاخشيديه فكل الاهتمام كان بالعاصمه العاصمه اللي هي آه، آه، الفسطاط اللي طبعا لسه القاهره ما كانتش اتعملت الفسطاط والمراكز الكبرى في مصر زي الاسكندريه وزي دمياط وزي غيرها من المراكز الكبرى في ذلك الوقت وما كانش فيه اهتمام كافي بهذه المناطق البعيدة عن المركز الذي يحكم البلاد وطبعا كان من المناطق ديت أرض فلسطين وهذا أورث ضعفا في أرض فلسطين الضعف ده ما ظهرتلوش علامات في زمن الدولة الطولونية والإخشيدية لأن الدولة كانت قوية لكن بسقوط الدولة الإخشيدية في سنة 359 من الهجرة ظهر الضعف الواضح على أرض فلسطين وده هيسلم لمشاكل كبيرة جدا هتحصل بعد كده ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته